بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إخواني وأخواتي مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وكلام جديد من كلام شباب طبعا احنا معانا النهاردة قلنا حلقة مميزة جدا في كلام شباب وهي مشكلة كبيرة جدا بتواجه كتير من البنات وهي مشكلة الحجاب يا ترى اختنا محتارة هتكون تتحجب وتبقى شكلها وحش وسط زميلا- زميلاتها ولا تعمل ايه تبقى style وشكلها جميل وتخرج وتتفسح وتلفت نظر كتير من الولاد آه، ويا- وبرضه يا ترى لما هي تلبس الحجاب هيكون حجابها عامل ايه هيكون حجاب style وعلى الموضة ولا هيكون حجاب آه، واسع فضفاض شكله وحش من وجهة نظرها طبعا عندنا اسئله كتيره جدا و- وشبهات كتيره جدا وعايزين نشوف ايه الحل هل فعلا الحجاب ده مشكله كبيره عند البنت وهي مش عارفه تعمل فيه ايه ولا دي حاجه جميله وحاجه بسيطه وبالممكن آه، هو يعني لعل وعسى ان الحجاب دوت اللي هي خايفه منه ان هو دوت يكون هو الحاجه الكويسه بالنسبه لها احنا معانا تقرير من الشارع نحب نشوفه ونرجع لكم تاني في الاستوديو اتكلم عن نفسك عبر لو حاجة غلط تتغير لو حاجة صح تتقدر متردد ليه علمنا لينا اننا لازم نشاور بعضنا عشان نحل المشكلة مكتوب من ايه آه، لا كسوف ولا خوف من حاجة يا أخوانا تختلف الآراء حول الحجاب وتختلف معها أشكال الحجاب والشباب كالعادة في توهان والبنت محتارة تلبس إيه الحجاب ال style ويبقى شكلها جميل وسط صحباتها ولا تلبس العباية والإسدال وتبقى شكل مامتها ومش عارفة تختار بين إيه ولا إيه والألوان الجميلة كتيرة الأحمر ولا ال pink ولا الأصفر ولا إيه يا ترى هو الصح فين العباية الواسعة ولا الموضة الجميلة إحنا في حيرة هو حجاب بتاع النهارده يعني غير غير مقنع خالص بالنسبه للدين بتاعنا لان الدين بتاعنا ما قالش الحجاب يكون بالمنظر ده في شيزوفرينيا البنات مش فاهمه البنات لابسه ومش فاهمه هي فالاهم من اللبس الفهم ان يبقى البنت عندها وعي للي هي لابساه وده اهم بكتير قوي من ان هي قبل ما تتحجب يعني آه، لازم طبعا البنت تبقى لابسه حجابها غير طبعا المناظر اللي احنا بنشوفها دلوقتي ف- لان الدين ابتدى يبعد عن قلوب الناس وبس
في حاجات كتير بقت متناقضه يعني النهارده اللبس اتضيق جدا مع البنطلونات مع الباديهات مع بتاع وفي الاول والاخر تلاقيها مغطيه راسها فطبعا يعني مجملا مش مش مق- مش مقنع مش هو ده الاسلام ولا الدين اللي فرضه ان هو ده يبقى الحجاب في يوم من الايام يعني مواصفات البنت اللي انت تتمنى انها تكون شريكة حياتك انها يعني تكون محجبه تكون مؤدبه محترمه يعني اللي هي بالاخر تكون حشمه يعني أول حاجة لازم تكون من عيلة كويسة وطبعا جميلة و- وتصوني في في غيبتي يعني تكون محجبة ومؤدبة وعلى سلوك طيب يعني بالمجتمع و وتكون يعني واخدة يعني مواصفات حلوة اتكلم عن نفسك عبر لو حاجة غلط تتغير لو حاجة صح تتقدر متردد ليه علمنا لينا اننا لازم نشاور بعضنا عشان نحل
البنات عندهم شيزوفرينيا ده حقيقي ولا مش عارف قبل ما نبدا حلقتنا نحب نرحب بضيوفنا ارحب طبعا اولا بشيخي واخي الحبيب الشيخ هاني حلمي اهلا بيك يا شيخنا ونورنا على الشاشه الخارجيه الله يكرمك حبيبي ربنا يبارك فيك يا شيخ.
أهلا.
وارحب بضيوفي اخواتي الشباب اعرف بيك كريم 21 سنه احمد 20 سنه احمد
راجع 18 سنه نبدا براجح هي من وجهه نظرك ال- الحجاب البنات لابسينه في الشارع اليومين دول هو ده حجاب من وجهه نظرك
يعني في ناس وفي بنات وفي بنات يعني في بنات آه، لابسين حجاب بس مش حجاب وفي بنات لابسين حجاب حجاب آه، احمد
هو دلوقتي يعني يعتبر مفيش حجاب خالص يعني البنات بتبقى لابسه من فوق حجاب ومن تحت حاجه تانية خالص تمام.
يعني غير الحجاب خالص تمام يعني حجاب وهو مش حجاب مش حجاب خالص مم. آه، كريم من وجهه نظرك ايه الحجاب اللي موجود اليومين دول هل ده الحجاب الشرعي اللي ربنا امرنا عليه لا أنا ولا- بصراحة انا شايف ان هو حجاب نص نص مم.
مش الحجاب بالمعنى الصحيح يعني يعني مش دوت الحجاب اللي ربنا امرنا لا، عليه من مش وجهه هو.
نظرك انت يعني اه مش مش اللي هو الصحيح يعني قوي تمام طب احنا ننتقل بقى لشيخنا شيخنا بداية كان في بس في مقولة الأول أحب أقولها لحضرتك يعني يعني قرأتها في بعض ال- الجرائد طبعا كتير جدا في التلفزيون اه إن الحجاب هو مجرد ع- يعني عبادة أو مجرد عادة من الرومان وإن هو طبعا ليس له أصل تماما في الشريعة الإسلامية طبعا ذكر الحجاب وذكر اه، الحج كمان يعني بس احنا النهارده موضوعنا عن الحجاب فايه راي حضرتك في المقوله الجميله دي
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما أسأله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا آه، لا شك انه آه، في هذا الزمان اختلطت الاوراق وللاسف الشديد الناس آه، في ظل غياب آه، الدين وغياب العلم صارت الامور تشتبه عليهم كثيرا حتى في الثوابت وحتى في الامور اللي لا تقبل اصلا جدل نعم العلماء قاطبة أجمعوا أجمعوا على أن الحجاب فريضة شرعية وأن الأمهات المؤمنين كنا جميعا جميعا منتقبات أجمع العلماء على أن الصحابيات فمن بعدهم فمن بعدهم جميعا كنا كذلك بيسموه الإجماع العملي سموه الإجماع العملي إنه نساء الصحابة كانوا كده علشان بيقولوا عادة النساء الصحابة كانوا في البداية الأمر لما نزل ال- الأمر بالحجاب آه، سيدة عائشة تقول هكذا رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آيات الحجاب أخذنا أكثف مروطهن جابوا أكتر حتة قماش عندهم واتخذنا منها حجابا فده دليل على أنه كان في أمر شرعي والأمر الشرعي ده طبقته الصحابيات ومن بعدهم جاء عصر التابعين فمن بعدهم على هذا المنوال لا شك القرآن فصل هذه المسألة في غير ما آية في حاجتين لازم نبقى فاهمينهم كويس في الشرع اتكلم على حجاب بيسموه حجاب البيوت والحجاب عند الخروج يعني ال- الأصل ربنا قال وقرن في بيوتكن ده ال- ال- الخطاب للنساء عامة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى الخطاب كده لجميع النساء ان الاصل انها بتقر في بيتها لكن لو كانت هناك ظروف ضرورات معينة او حاجات معينة هتخرج تتعلم هتخرج آه، لانها تجيب محت- احتياجات بيتها هتخرج لضرورات بتعمل شرعية او ضرورة حاجة كده آه.
في هذه الحالة الشرع قال إنها لو خرجت لابد أن تدني عليها ثيابها وليضربن بخمرهن على جيوبهن جيوبهن اللي هي الفتحة اللي كانت عندهم فتحة عند الصدر فكان المأمورة بأنها تضرب خمارها بحيث أنها تسدل هذا الخمار تماما وربنا سبحانه وتعالى خاطب آه، ال- النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين يعني إن الواحد كونه يتعرف على واحدة وإن هو يعرفها ويميزها ده ممكن هيلحقها بسببه أذى فخاطب ملاحظ علشان ما تقولش ان هو كان قاصر على امهات المؤمنين او كان قاصر على عصر الصحابة قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين ال- ال- الناس كافة نساء المؤمنين جميعا يدنين عليهن من جلابيبهن ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ده الخطاب لأمهات المؤمنين والقاعدة الأصولية عند العلماء بيقولوا إنه الخطاب إذا كان موجه للنبي أو لأزواجه فإنه عام لجميع المسلمين إلا إذا دلت دليل دل دليل على الخصوصية إن الكلام ده خاص بالنبي أو الكلام ده خاص كذا لكن ربنا قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب علشان يبقى فيه انعزال ما بين الرجل وما بين المرأة فالمرأة لابد أنها تكون مرتدية لحجابها الشرعي عشان ما تبقاش فتنة ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين لو اتعرفت هتتع- هيبقى محل لأنها تقع في أذى شديد ده افضل للمرأة مش زي ما بيتقال مثلا احنا بنسمع كتير جدا انها الاسلام بيهين المرأة بلبس حجابها والتشدد وال- والتعصب انت عارف ان هو ايه المعنى جميل قوي اللي هو كتير من العلماء يشيروا اليه اللي هو المرأة درة جوهرة فالجوهرة دايما لازم تبقى مصانة نعم.
ما تبقاش تحت ايد عبث العابثين ان اي حد المرأة في الشرع تعريفها جميل قوي المرأة مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصان يبقى الراجل جميل ع- عليه واجبين شرعيين الشرع بيقولوا عليه واحد انت لازم ترحمها لانها ضعيفة لانه انت ربنا اداك قدرات اكتر منها الناحية التانية ان هي عرض عرضك اختك عرضك والدتك عرضك آه، خالتك عمتك اقاربك دول عرضك فنساء المؤمنين بشكل عام البنات اللي انت بتشوفهم المسلمات دول دول عرضك فلما حد يمسهم بأذى يبقى انت كده بتلوث عرضك فالمرأة في الشرع عرض يصان احنا عايزين ناخد النق- النقطه دي فننتقل للشباب بس ناخد اتصال الاول يا شيخنا السلام عليكم ورحمه الله اخت السلام ناهد عليكم ورحمة الله وبركاته اخت ناهد اتفضلي يا اخت إيه، الله يسلمك أنا بدي شو اسمه أبشركم الأخوة السابقين في الحلقات السابقة إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم آه، يضمني إلى صدره ويقول آه، قولي يا- باسمي يناديني ويقول لي إيه، أنا تقول لعلي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها إذا أويتم إلى فراشكما الحديث الذي تعرفونه وسبح الله واحمد الله وأقول للأخوان السابقين اكثروا من الاستغفار والتسبيح والتحميد آه، أيضا أقول في مجالكم اليوم آه، الحلقة مس- آه، طيبة ومفيدة ربنا يبارك أنا فيك.
أوصي الأخوان المشاهدين ومن يسمعني يقول ما شاء الله تبارك الله أولا وأخيرا ايوه ايضا آه، اوصي الاخوه المشاهدين والاخوه الجالسين جنبك وضيفك الكريم آه، في كتابين او ثلاثه كتب تكلمت بشيء من التفصيل والصور نعم.
الموثقه اول هذا الكتاب يجب ان قراءته بقراءه ومشاهدته بتاني اسمه هل يكذب التاريخ نعم لل- للاستاذ عبد الله محمد الداوود نعم والكتاب الثاني المغفور له بإذن الله بكر أبو زيد حراسة الفضيلة نعم وأيضا في كتاب للفاضل بإذن الله محمد إسماعيل نعم وأنا أيضا أقول نقاب الصحابيات كان لا يظهر حتى البشرة كان نعم سبحانه وتعالى حريصات على عدم ظهور جزء صغير حتى لو البشرة من الخد أما الآن في توسع سبحانه وتعالى إلى أدى إلى الفتن أيضا كان سبحانه وتعالى وجد في بعض الأسواق ن- نقاب ذات طبقات إذا أر- آه، وافقت الأخت المسلمة نعم.
الخائفة على نفسها وعرضها باستخدامه في حدود المعقول ممكن تلبسه بحيث انها ما يظهر لون البشرة وايضا لباس القفاز كثير من بعض الصالحات تتهاون في اظهار اليد المرأة كلها عورة اذا حصل ضرورة في محكمة في توقيع في ختم بالاصبع ربنا يبارك في حضرتك شهادة عند القاضي او نعم.
اضطر ان لابد كشف الوجه فهذه امور استثنائية نعم ربنا يبارك في حضرتك احنا شاكرين جدا على اتصال حضرتك واهتمام حضرتك احنا برضو يعني انا بدور على يعني اخواني واخواتي وبالاخص انا عايز النهارده مشاركات من الاخوات اه، يعني انا يعني انا بطلب اه، يعني لو عندكم اي شبهات لاي بنت عايزه عندها مشكله في الحجاب يا ريت تكلمنا عندنا ع- يعني في في ايميل للبرنامج كلام شباب @gmail.com لو في اي في شبهه وفي اي مشكله ت- ترسلونا على الايميل ومنتظرين اتصالاتكم وبرده ال SMS واحنا النهارده هن- هنتكلم بصراحه وهنتكلم آه، بشفافيه عن عن الحجاب ولو اي حد فعلا او اي بنت عندها مشكله في الحجاب آه، انا مش عايز اتحجب ليه في شبهات كتيره جدا احنا هننتقل لشباب وانا اعرف من كريم انت من وجهه نظرك ايه الش- يعني البنت مش عايزه تتحجب ليه او ايه اللي بيخليها متاخره عن الحجاب
يعني هي البنت المايك قرب شوية.
البنت مش عايزة تتحجب عشان آه، ممكن ان هي عايزة ت- تقلد مثلا آه، آه، تسريحة شعر آه، ممثله أو ممثلة مغنية.
فنانة مطرو... آه، فنانة مشهورة مم.
كده فعايزة ان هي يعني تبقى مهتمة بشعرها بشكل اكبر جميل جميل آه، احمد
آم، في بنات ما بتتحجبش عشان يعني هي بتقول ان هي لسه بدري عليها لسه صغيره بتاع لما تتجوز آه، عشان ده بيخنقها مم.
بي يعني بي قدامها بيخنق- لسه فتره يعني اه لسه فتره قدامها بتعيش تقول هعيش حياتي شويه والعمر لكن قدامي انت كلام طويل اكيد بتسمعه من زميلاتك أو أيوه.
في الجامعه وراجع هو برضه نفس الكلام اللي قاله احمد ده البنات عايزه تعيش يعني تخرج ومش عارف ايه آه، مم.
آه، شعرها برضه كده يعني طيب آه، شيخنا احنا قبل بس ما نجاوب على الشباب ناخد فاصل ثواني معدوده ونرجع ان شاء الله تاني آه، ناخد فاصل بسيط ان شاء الله ونرجع لكم انتظرونا
الخليجية نور وبصيرة
آه، رجعنا لكم بعد الفاصل آه، ننتقل آه، بسؤالنا للشيخ هاني آه، شيخنا شبابنا قالوا من وجهة نظرهم اللي بيسمعوه من زميلاتهم آه، تقليد الممثلات والمغنيات وطبعا انها القدوة انها هي اللي بتشوفها نجمة وبطلة وطبعا عارفين اسامي كتيرة جدا يعني وسؤال تاني احنا وفي شبهة تانية بتقول لا ده هي شايفة كل البنات كده و... واللي بيقول انا مش مقتنعة واللي بيقول اصل انا يعني بصلي وبصوم و- وبعبد ربنا كويس فان شاء الله يعني لما ربنا يكرمني عايز بس ناخد موضوع التقليد ده وحضرتك ترد ع- يعني من- ترد على حضرتك عليه نرد عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم فهي هتقلد مين يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر احنا مين أسوتنا هل هي النهاردة لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بينا دلوقتي هي بشعرها ب... باللبس الستايل ب... بالشكل اللي هي آه، شايفه انه في عيون الناس انها كده افضل واحلى اجمل لو ه- النبي صلى الله عليه وسلم وسطنا دلوقتي وهي ودخل عليها في اوضتها او دخل عليها في بيتها هي هتتوارى منه هتجري تحط حاجه او هتبقى مكسوفه انها تقف قدامه كده ولا انتوا شايفين النهارده البنات ما عندهمش مشاكل حتى لو النبي وسطهم مش هيقولوا حاجه يعني تبقى حاسس هو انا هي- انا عايزين برضو سؤال قبل السؤال ده يا شيخنا هل هي اصلا البنت حاسه بمين النبي يعني هو ايه النبي اصلا ما هي دي المشكله يعني دي الفجوه اللي احنا عايزين نحاول نقربها بين الشباب وبيننا ان ده انت قبل ما تقول كده كمان ده هي عارفه من تعبد نعم ده انت قبل ما تقول هي حاسه بالمعنى ده صح.
ومحبه النبي صلى الله عليه وسلم في قلبها طب محبه ربنا في قلبها طب بص كده المعنى ده طب قبل ما نشوف حاضر.
المعنى ناخد آه، الاتصال.
ايمان الاول السلام عليكم ورحمه الله استاذ ايمان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا جزاكم الله خيرا على البرنامج بتاعكم وبجد انا حاسه انه مفيد جدا يعني ربنا يبارك في حضرتك آه كنت بس عايزه آه يعني آه، آه، اعمل مداخله بحاجه بسيطه ان انا يعني آه آه، وانا في الجامعه وكده دخلت مش محجبه نعم آه وبعدين بفضل الله اتعرفت على صحبه يعني صالحه وكده وكان نعم.
السبب في حجابي وبعد كده بفضل الله انتقبت يعني منه ربنا عليا ربنا يبارك في حضرتك آه، اهم حاجه بس عايزه اوصي بيها يعني يعني اول حاجه لازم البنت تعرف انها عمرها ما هتعمل حاجه ربنا وربنا هي... هيسيبها او يخليها مش مبسوطه او كده بالعكس يعني اكتر حاجه هتتبسط يعني الحجاب او النقاب عمره ما هيكون سبب او عائق انها تتبسط في حياتها وتعيش نعم.
سنها واهم حاجه الدعاء يعني والصحبه دي اهم حاجه يعني اختي هو ال- الحجاب مش خانقه ومش آه، لا خالص مش الشعر بيقع ولا النقاب الرموش بتقع وما فيش بالعكس الكلام ده والله لما يبقى ليها صحبة حلوة زيها وفي سنها وفي مستواها وفي كل حاجة هتلبس وتتبسط معاهم يعني أنا فضل في خطوبتي وفي عقدي وفي, وفي بنائي كله كان إسلامي واتبسطنا وأصحابي كلهم اتبسطوا وكانوا منبهرين وب- وكله بفضل الله وتوفيق ربنا يعني يعني ممكن ممكن يعني نفرح في في الطاعه مش بالظبط.
لازم نفرح في المعصيه بالظبط ربنا يبارك في حضرتك يا اختي شكرا جدا على اتصال حضرتك معانا اتصال اخر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم اخت لمياء
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا اختي ازي حضرتك يا استاذ محمد ربنا يبارك في حضرتك اتفضلي هو انا بتفق بصراحه مع الاخت ايمان في اللي قالته الصحبه الصالحه بتعين جدا جدا على الحجاب نعم في الوقت اللي احنا فيه ده دلوقتي يعني بنشوف بنات كتير والله فعلا بتضيعهم صحبتهم بالذات عندنا في الجامعه الواحد بيشوف امثال نعم يعني الصحبة فعلا فيها بتبقى مؤثرة جدا نعم.
بعدين الشباب اتكلموا في نقطة قالوا ان البنات آه، موضوع الحجاب ده هم اللي بيقلدوا الممثلات والكلام ده نعم هو فعلا البنات ممكن يكونوا بيقلدوا ممثلات بيقلدوا بعض بس ده برضو يعني هي البنت في الاخر سبحان الله هو ربنا خلقنا فينا غريزة كده البنت جواها الغريزة ان هي عايزة تبان حلوة نعم.
هو لو ولد لو لو حد من الشباب دول لما يشوف بنت عامله كده ما يحسسهاش بالاحساس ده لو يبين لها ان هي فعلا عامله حاجه غلط اكيد هتتغير لكن هي طالما ان هي شايفه ده ده بيبص وبيعجبه المنظر وده مش عارف ايه هي بطبيعتها ضعيفه يعني هو طبعا ربنا يا رب يحفظنا ويستر ويسترنا ويستر كل بنات المسلمين آمين.
بس فعلا هي من البنات ومن الولاد مش من البنت لوحدها ومش وطبعا الولد مش هو المسؤول الاول برضه طبعا.
فيا ريت برضه نلفت الانتباه لحاجه زي دي الصحبه و... وكمان يعني كلنا نعين بعض نعين بعض يعني بنات حضرتك قصدك ان لما الولاد نفسهم يشوفوا بنت عامله في نفسها كده ما يعجبوش بيها يعني صح بالظبط لازم يبين لها يعني يعني تبين لها ان هي ان هي اللي عاملاه ده مش صح مش تبقى مش تهزر بقى معاها و... وانتي وايه الجمال ده وايه الحلاوه دي نعم طبعا ما ينفعش خالص يعني ربنا يبارك في حضرتك يا اخت لمياء وشكرا جدا على الصراحه حضرتك هو هي اخت لمياء قالت حاجه يعني جميله جدا بس هي مش منطقيه بتقول الولاد مش يعني هو الموضوع ده مع الولاد والبنات بس هو الولاد المفروض ما يعجبوش بالبنت هو طبعا طبيعي ان البنت عامله في نفسها كده الولاد لازم يعجب بيها بس انا نفسي اعرف حاجه بقى وهنتقل للشباب بس ناخد منهم ال- التعليق على- التعليق ده آه، انت اصلا لو انت شفت بنت كده انت ايه ايه رد فعلك يعني تتجوزها؟
بصراحه آه، لا احنا مش عايزين نتجوزها هل اصلا انت تتعامل يعني انت واحده بنت لابسه عبايه سوداء او عبايه مثلا واسعه آه، محترمه وبنت ثانيه لابسه حجاب مش هقول مش حجاب لابسه حجاب بس ستايل يعني احمر وبينك وحاجات جميله كده انا من وجهه نظري رد فعلك هتعامل الاثنين آه، مع البنت المحجبه الاول مم.
آه، هتعامل معاها عادي يعني اللي هو ال... في الحدود اللي هي ال- اللي هي اجبرتني ان انا اتعامل معاها فيها جميل اكثر احترام اكتر احتراما طبعا مم.
لكن البنت اللي هي اللي مش محجبه هتعامل معاها بقى اللي هو ال... في الجامعه بقى وكده والشباب وعادي طيب آه، احمد البنت المش محجبه او المحجبه حجاب آه، على رايك نص نص نص.
يعني دي انت هتتعامل معاها ازاي او انت نظرتك ليها ايه بصراحه يعني حتى لو في ليك زميلات بقى بتشوفنا ما نرجع احنا عايزين بصراحه النهارده
يعني هو حضرتك يعني حسب البنت في ممكن في بنات آه، ممكن تكون هي مش محجبه او نص نص او هي كده انا هقول انا برضه انا هجيبها لك اسهل مم.
عشان اريحك هي محترمه هي محترمه جدا بس هي محجبه نص نص انت هتتعامل معاها ازاي انت نظرتك ليها ايه
ما هي لو محترمه هتعامل معاها حلو مم.
في بنات محجبه وضايعه طب بتعامل معاها على- على طب- الأساس ده.
طب تقبل تتجوزها لا طبعا راجع
انا هتعامل مع الاثنين في المساحه اللي هي تديها لي ان انا اتعامل فيها يعني بالاحترام بالاحترام يعني واحده بت- يعني كل واحده هتديني مساحه معينه ان انا اتكلم معاها فيها او اتعامل معاها فيها جميل طيب هسألك سؤال تحت تقبل تتجوزها؟
لا طبعا
جميل لا تعليق هو كده هي دي بقى اللي بترد بيها على شبهة ال- البنات لما يبتدي تقول انا بالعكس انا انا هستنى شوية على موضوع الحجاب علشان خاطر اعرف اتجوز هم الشباب بيقولوا اهو يعني وده لسان حل الغالبية هو انا دلوقتي لما انا هاخد على الزواج الجواز ده هما كده فقدوا ثلاث شباب آه.
الثلاث عرسان فقدوهم النهارده
هو فعلا كده ان هو الشاب لما هيجي يفكر النهارده في الظروف اللي احنا عايشين فيها دي مساله الجواز هي مش موضوع هياخد فيه قرار بسرعه كده و- تمام.
وبعد كده ياخد تبعاته فيقول لك لا يعني ام عيالي دي واللي هتحفظني واللي انا هبقى بره البيت هتبقى عامله ازاي لا لا هاخدها بمواصفات معينه لازم هتبقى فيها اخلاق معينه لا كذا كذا فلما تبقى محجبه وبدل ما انا ابقى ماشي في الشارع وهي جنبيه والناس قاعده بتعاكسها مثلا يبقى انا يبقى انا اسمي ايه بقى لو الوضع بالشكل ده هو ده المعنى انه لا يغار النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فسمى منهم الديوث الذي لا يغار على أهله فلما أنا أبقى ماشي و... والناس قاعدة بتتفرج على مراتي في الشارع وهي بقى بشعرها اللي عامل مش عارف ازاي ولا عاملة ولا حتى لابسة طب لبس كده طب انا هقول لحضرتك حاجه موقف فعلا يعني كان في آه، زميلتنا ايام الجامعه كانت ربنا رزقها بالحجاب وبعد ما ربنا رزقها بالحجاب آه، اتخطبت وبعدين اتجوزت وجوزها امرها انها تقلع الحجاب عشان شكلها وحش هو ده للاسف الشديد احنا يعني- بنبتدي نقول نفس المشكله ان احنا عندنا للاسف هو ده هو ده الذي لا يغار وهذا الذي توعده النبي صلى الله عليه وسلم ال- بالعذاب الشديد ده نعم.
لا ينظر الله له يبقى لا تتنزل عليه الرحمه له عذاب اليم لا يزكيه طب لا يوم حضرتك شايف القيامه الصوره دي كترت قوي اه طبعا للاسف الشديد الدياسه للاسف الشديد طب ناخد ام عبد الله ونرجع تاني السلام عليكم ورحمه الله ام عبد الله السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا اختي آه أنا ب- كنت عايزة أشترك بس في حاجة اتفضلي، إحنا تمام.
بنسأل الشباب ربنا يا رب يعني يبارك في عمرهم آمين.
بنسألهم أنت ترضى تتجوز آه مثلا المتبرجة أو المتحجبة حجاب نص نص أو المنتقبة نعم دلوقتي أنتوا ليه مش عارفين رأي المنتقبة المنتقبة بيجي لها شاب زي الفل وبالعربية وبالشقة وبكل حاجة وما بتوافقش عليه يا عشان اخلاقه يا عشان لبسه يا كده يعني ما هي المنتقصه دي, دي حاجه غاليه قوي قوي جميل.
قوي قوي محدش عارفها ربنا يبارك غير اللي فيك بيقدرها صح يعني انا انا واحده من الناس عندي 31 سنه وعندي ولد وبنت ربنا يبارك اما فيك انتقدت و- وبنتي بتقول لي عندها اربع سنين بتقول لي انت مش منتقصه زي امهات اصحابي ليه؟ انا بك- حسيت ان انا صغيره في نظر نفسي وانا برتدي السواد من زمان حسيت ان انا يعني مش عارفه ارد على بنتي اللي عندها اربع سنوات فلازم انا مربياها ان هي تطلع انت تنقي انت تختاري واحد عارف ان النقاب ده يشيله فوق راسه نعم مش اي حد يجيلي كده نعم يعني فانا بقول لهم يعني لو ده طب يعني لقيتوا على بيوت متحجبات او منتقبات شر يعني لابسين الحجاب الشرعي صدقوني هي- هينزلوا من عندهم زعلانين يعني هينزلوا من عندهم حاسين ان دي حاجه غاليه أوي ازاي فكرت فيها نعم والسلام وربنا لو- يا رب يهدي شباب المسلمين اجمعين ربنا يبارك في والمسلمين حضرتك أجمعين.
ربنا يجزيك خير آه، شيخنا آه، يعني ال- الملحوظه اللي قالتها الاخت فعلا النقاب آه، عيبها.
اه يعني احنا برضو يعني انا مش عايزين نوصل لمرحله النقاب احنا عايزين نوصل حتى الحجاب الشرعي اه للحجاب يعني يعني برضه هننتقل لمراحل اخرى ان شاء الله اذا كان فرضيه النقاب ولا ولا ولا فضيله والخلاف ده بس احنا عايزين الاول نوصل ل- للبنات اللي هم الصغيرات ال 16 17 سنه هل فعلا انا وصلت لمرحله الحجاب دي طبعا احنا بنشوف مقاسي في الشارع آه، محجبه لابسه قصير جدا محجبه لابسه نص كم حاجات شنيعه يعني هم نفسهم شباب هم نفسهم علوم هم مش مقتنعين بكده بس آه، انا برضه اخد تعليق آه، رد على ال- على الاخت ام عبد الله المايك مع كريم آه، الاخت قالت ان الاخت المحجبه اللي انت نفسك تتجوزها دي آه، عايزه برضو واحد يكون بيتقي ربنا وبيصلي بس احنا دايما بنقول ده ان شاء الله لما اتجوز ابقى كويس واصلي تعليقك ايه
آه، تعليق ان يعني بدل اللي هي يعني ملتزمه وكده اكيد يعني ربنا هيجازيها ب بواحد ب- ملتزم.
بواحد هيكون آه، زيها بالظبط تمام ان هو يعني واحد يكون برضو ملتزم آه، اكيد يعني طيب احمد مش نفسك تكون تتجوز برضو البنت العفيفه المنتقبه اللي اللي لابسه خمار اللي هي تحافظ اللي انت تكون خارج في الحته الفلانيه انت عارف هي بتعمل ايه نفسك تتجوز دي اكيد بس لازم نكون ملتزمين ما هو اقول لحضرتك حاجه لو واحد اساسا مش ملتزم مش هيفكر مش فيها.
هي- مش هفكر في واحده مش ملتزمه تمام بس لو هو بقى ملتزم هيدور على واحده ملتزمه معنى الكلام ده ان احنا لو نص نص هنتجوز واحده نص هيتجوز واحده نص نص نص ربنا اللي هيكرمه كده بس هو مش هيختارها اكيد هو عايز يتجوز واحده عفيفه يعني ايوه طب راجع
ما هو برضه آه، يعني انا دلوقتي لما اجي آه، البنت المنتقبه او المحجبه الحجاب الشرعي وكده انا برضو آه، يعني انا مثلا لو انا ملتزم هتجوز واحده زي دي لو انا مش ملتزم مش هتجوز واحده زي دي بس انت او انا نفسك مش تتجوز هفكر ايه؟
فيها اساسا انت اصلا نفسك تتجوز ايه واحده منط- من- ملتزمه يعني ملتزمه اه اتكلم مش هنتكلم عن النقابه هنتكلم انها ملتزمه اه، ملتزمة.
كالتزام. طب ناخد آه، الاخت خديجه السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا اختي
آه، جزاكم الله خيرا على البرنامج آه، وجزاكم الله شيخنا هاني حلمي بارك الله فيك ربنا يبارك في حضرتك آه، وبس كنت آه، يعني سبحان الله آه، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال آه، في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نعم فالحجاب او اي طاعه او اي اي التزام بامر الله يعني كله ان شاء الله يعني بفضل الله بيكون خير وفيه كل السعاده في الدنيا والاخره يعني نعم آه، يعني جزاكم الله خيرا ربنا يبارك في حضرتك آه، آه، معانا الاخت هناء السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا اختي أولا ربنا يعزكم ويجازيكم خير على البرنامج وعلى موضوع الحلقة الجميل جدا ربنا يبارك في حضرتك آه عايزة أوجه رسالة بس لكل بنت بتسمعني وربنا يشهد عليا إن الرسالة دي بصدق وطالعة من القلب إن بجد والله الحجاب عزة عزة قد إيه الواحدة لما تكون محجبة ولابسة اللبس الشرعي قد إيه إن هي تحس إن هي فخورة أوي بنفسها وفخورة إن هي ماشية في طاعة الله ومطمئنة جدا ان حتى لو حصل اي حاجة ولو قبضت وهي ماشية دلوقتي ان ربنا هيكون راضي عنها وان هي لو قابلت الرسول عمره ما هيقول لها سحقا سحقا بعدا بعدا وربنا يبارك في الشباب اللي موجودة معانا آه عايزة اقول للبنات بلاش الحجاب اللي الشباب تضحك عليك قدامك بيه ومن وراكي تقول دي بنت عملت كذا وكذا وكذا نعم.
وفي الاخر تقول لا انا ما اقدرش دي تبقى زوجة امنها على بيتي وعلى اولادي فبالله عليكم يا بنات استحالة عدم الحجاب آه، هيخليكي تتزوجي والله البنت المحجبة بيجيلها شاب يكون عنده كل اللي انت بتتمنيه عنده العربية والشقة والفلوس بس بتتركه بس عشان اخلاقه ودينه نعم فعمر ما الفلوس ولا الشكل هيجيب اخلاق ولا دين الدين والخلق هو اللي هيجيب الراحة و... وحجابك واعتزازك بنفسك ودينك هو ده اللي هيخليكي سعيدة فبالله عليكم يا بنات تمسكوا بدين ربنا عشان ربنا يعزكم ويجعل السعادة في, في بيوتكم ربنا يبارك في حضرتك يا اختي وشكرا جدا على اتصال حضرتك ناخد الاخ محمود من مصر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا اخي حبيبي آه والله هو بالنسبه طبعا للحجاب والبنات هو هو هو في عدم وعي ديني بالنسبه للبنات جميل.
يعني كان الاول بيدرس في ال- في المدارس ازاي البنت ت- تلتزم بدينها وازاي كده دلوقتي ما فيش الكلام ده وهي النهارده بتقلد تقليد اعمى جميل والشباب ما بيجروش غير ورا ال- البنات اللي زي دي
جميل لا انا بعرض حضرتك شباب ما بيجروش ورا البنات دي خالص يعني بس في
حضرتك سامعني ما بيجروش ورا المحجبات هم بيجروا ورا اللي مش محجبات لا بس آه، يعني هم ما بيجروا يعني بيجروا ورا اللي غير محجبات بس آه، ما بيتمناش الشاب زي ما حضرتك سالنا شباب ان هو يتجوزها يعني يعني هو في الاول والاخر مش عايز هو يتجوز ما بيتمنهاش طب ما هو مش هيتمناها طبعا نعم لانه هو في الاخر في الاول في الاخر اهله مش هيوافقوا بيها نعم.
لا علشان سلوكياتها نعم.
انما هي الظاهره اصلا المفروض تبقى عمليه دينيه في المدارس هيبدا بعد كده هيلتزم وهتبص انما العيله بتخش المدرسه بيعملوا لها ضفاير بتكبر سنه وبتسيب شعرها بتخش نعم.
الجامعه بتسيب شعرها وبتتمكج
نعم ربنا يبارك في حضرتك يا اخي وشكرا جدا على اتصال حضرتك آه، شيخنا طبعا آه، اتصالات كتيره بس احنا عايزين نحاول شويه نرد على شبهات تمام.
بس آه، ناخد اخر اتصال مريم وبعدين آه، نحاول نجاوب تاني السلام عليكم ورحمه الله اخت مريم السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا اختي
آه،
اتفضلي يا اختي أنا عاوزة أقول إن أنا عندي 14 سنة نعم ولابسة وبفضل الله لبست النقاب من 20 اتنين ربنا يبارك في حضرتك
وعاوزة أقول لكل- لكل بنت إن النقاب ده عزة نعم هقول لها أبيات بس يا رب يكون لها واقع في نفسها كده طب الاول قبل حضرتك تقول الابيات حضرتك الاسره ملتزمه اصلا ولا اه ملتزمة ربنا يبارك فيهم اتفضلي حضرتك
عاوزة أقول فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهان لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أرقان ولأجعلن رضاك أكبر همتي ولأضربن من الهوى شيطان ولأكسون عيوب نفسي بالتقى ولأقبلن عن الفجور عناني ولأمنعن النفس عن شهواتها ولأجعلن الزهد من أعوان ولأتلون حروف وحك في الدجى ولأحرقن بنوره شيطان ولأحجبن ذاك الجمال عن الورى كي لا أثير حفيظة الشبان وخجلتاه من عرض لحمي سلعة يروي ظمأ للفاسق الولهان ربي رجعت إليك أعلن توبتي فاقبلها مني يا عظيم الشان حبب إلى نفس النقاب ولبسه وكره إلي تبرج العصيان
ربنا يبارك في حضرتك وجزاك الله خير شكرا جدا على اتصالكم واحنا نحاول بقى نتكلم شويه يا شيخنا عندنا لاحظوا شبهات ال- كتير قوي ان الكل ك- اتكلم على معنى يعني البنت المحجبه وهي لابسه الحجاب وهي بتستشعر معنى العزه ده نعم ذكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف امري والعكس نعم من أطاع أمر الله عز وجل ورسوله يستشعر نوع من العزة من كان يريد العزة فلله العزة جميعا عايز تبقى حاسس بأن أنت ما عندكش صراع نفسي بينك وبين آه، أنه الصح المفروض أن أنت تعمله احيانا كل واحد مننا فطرته السليمه بتوجهه في الاتجاه السليم لكن هو عندي صراع الواقع بيقول لي حاجه تانية الناس بتقول لي حاجه تانية الضغوط اللي حواليا بتقول حاجه تانية فعايش الصراع ده الصراع ده بيبقى مشكله كبيره عليا قوي صراعي النفسي ده فساعات بحس بمعاني ببتدي ابتلى بامراض نفسيه بمشاكل نفسيه اللي الشباب بيقولوا عليه دلوقتي الشيز- الشيزوفرينيا والانفصام اللي بيبقى ما بين هنا هو ده هو ده عقوبه المعصيه وجعل الذل والصغار ان انت دايما الواحد لما يبقى ذليل قدام شهوة من الشهوات ذليل قدام معصية من المعاصي هو عارف انه غلط وبيكابر ساعات هو عارف ان ده بيعمله غلط فالذل بيبقى راكبه مهما حاول ان هو يتكبر ويعمل العكس تماما يحصل له لما يحصل النوع من ال- التوازن ما بين كل شيء ما بين المفروض المفروض ان انا اعمله وما بين اللي انا بعمله فعلا فلما يبقى الاثنين فيهم اتحاد الاثنين مع بعض ابتدي احس بالمعنى التاني ده احس بالعزه فتلاقي البنت بتتكلم وهي عندها ثقه بالله سبحانه وتعالى ابتداء وثقه بالنفس حتى بمعنى الاسلام حتى نعم.
بمعنى الايمان فتقول يا جماعه الحجاب عزه العكس تماما هي اللي بتحسه البنت التانية حتى لو كبرت هي هي قدام الناس بنت جميلة آه، شباب بي- بيعكسوها بيصفروا لها بيعملوا كذا لكن هي من جواها شايفة نفسها سلعة بيأكلها كل الذئاب هي مش بتاعة زوجها المرأة فيها الحتة دي انه ان هي عشان كده ما تلاقي ايه تلاقي في الشرع الراجل يختلف عن المرأة في بعض الحاجات فالمرأة تبقى لها زوج واحد هو يبقى قرة عينها وهي تبقى كل حاجة بالنسبة لها هو ده فلما تبقى هي بتاعت الناس كلها مستباحة لأي للناس حد.
كلها ده ده بيجيب المشاكل النفسية دي وبيجيب بتحس هي بالمعاني دي عندها ده معنى مهم قوي عايزين نبقى يعني نعرفه عشان مسألة ان الحجاب عزة وان التبرج في الناحية التانية ذل انا كنا عايزين ندخل على الموضوع من حتة كنا بنقول هي لو تعرف ربنا لو تعرف ربنا بجد مش ممكن تؤثر او انها تاخد قرار بخلاف طريقه جميل اتصور كده معايا رب هذا شأنه ودود اسمه كده سمى نفسه ودود عارف ودود من الحب يعني يتحبب يتودد إلى عباده يقول للعباد آه، هل من داع هل من مستغفر هل من سائل رب ودود بيتودد لعباده عشان يطيعوه فلما ربنا يتودد لها ويريد منها يريد منها انها تكون على طاعته يريد الله والله يريد ان يتوب عليكم ربنا يريدك ان انت تايبه يريدك ان انت بحجابك ويريد الذين يتبعون الشهوات اللي بقى بيقولوا الحجاب ده عاده واللي بيقول لك لا لا لا البسي وتشيكي و... وانت موضة.
انت لسه صغيره يا بنتي على الكلام ده وانت هتبقي مقفله ليه وهيجي لك كبت ومشاكل ومحدش هي... هيطرق بابك ومش حدش هيتجوزك ويريد الذين يتبعون الشهوات الشباب اللي هو نفسه يشوفها قدامه ويتفرج عليها ويعمل ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ابن عباس يقول ضعيف الولد في ميله للبنت والبنت في ميلها للولد ضعيف فهيحصل ده هيحصل الضعف البشري ده بس ال- اللي أنا بقى عايزة اللي ربنا يريده ولا اللي الناس عايزاه هو ده المعنى الأول تاني معنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حيي ستير ربنا حيي بص المعنى ده كمان يعني لسه بنقول ودود وحيي ربنا بيستحي اه يستحي ان يرد يد عبده اذا سأله لما انت ترفع ايديك ليه وتسأله ربنا يستحي ان هم يردوهم حيي ستير ولو كل واحد مننا ربنا يعني اذن بكشف الحجاب نتفضح فستير نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر الحجاب هو ده هو الحجاب إيه يا شباب غير كده غير إن هو رمز الحياء المرأة ورمز الستر المرأة إنها بتستر نفسها أنت النهاردة أنت الشباب إيه رأيكم موضوع إطلاق البصر إيه الأخبار سهل ولا صعب
إطلاق البصر؟
اطلاق يعني ال- إنه- النظر عن الشباب.
النظر للبنات لا هو بقى عادي دلوقتي عند الشباب يعني عادي اي حد بيبص مش كده يا احمد ايه رايك
وهذاك اللي انا اعرفه اللي ما ردوش على اختي ما ردوش على غيري يعني فاكيد مش هبص بس الشباب في مشكله بس كل شباب اللي بيحصل بيبص.
في الشارع ده لا كله بيبص اه ما آه، احنا عايزين تمام، إحنا هو ده.
عارفين اللي احنا عارفينه صح صح بس الواقع بقى كله بيبص مشكله طب ليه بنبص ليه يعني انت لو تخيل احنا في مجتمع كده بنات كلهم محجبات و يعني وده بيحصل اكيد يعني معاكم كشباب لو بنت محجبه ماشيه في الشارع حجاب شكله جميل فعلا إن... إيه، لو حد عاكسها انتوا هتعملوا معاه ايه انت هتعمل معاه ايه هتعمل مع اصحابك ايه لو أنا حد ما عاكسها أعتقدش إن في حد- لا لابسة الحجاب الحجاب حجاب.
ما اعتقدش ان في حد اصلا هيفكر انه يعكسها ما تعتقدش ولو حصلت بقى هتعمل انت معاه ايه
الناس كلها هتعمل معايا مش انا لوحدي طيب هعمل لو واحده تانية بقى ماشيه معاها.
ستايل بقى كلها بص معايا كلها يبص معاها هو ده شوف هي بقى لما هي ساتره نفسها وهي سبب في ان انت تقفل لك المعصيه دي انا عشان كده عايز اوجه للبنات الرساله دي شوفي لما تبقي متبرجه هتاخدي ذنوب الشباب دول كلهم لانك سبب في المعاصي دي كلها سبحان الله ولما هتبقي محجبه هتبقي سبب في الم... في الطاعات دي كلها اللي انت قفلتي ابواب شر على الشباب دول كلها بدل ما الشباب دول يبصوا على البنات دول ويشوفها ويبتدي بعد كده ي- يبقى الموضوع الشهوه بس حضرتك ما والمشاكل.
تشاورش بس عشان ايه يعني لا مش دول مش دول حاجه تانية الشباب نفسهم وبعد كده تبقى مشاكل الشهوات ولسه فبدري عشان اتجوز واخش في المشاكل دي كلها انت لما عملتي كده بقيتي النهارده قفلتي ابواب شر شوف بقى كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر طب جميل.
احنا نعرف طوبة يعني ايه طوبى عشان- دي دي طوبى دي شجره في الجنه وثياب اهل الجنة بتنبت منها يعني انت في الجنة كده ان شاء الله نفسك تلبس احلى لبس في الدنيا فتبقى تروح ناحية الشجرة دي تجي لك احلى لبس في الدنيا انت عايزه شجرة مسيرة 100 عام تمشي في ظلها 100 سنة ما تعرفش تجيب من اولها لاخرها بيقول طوبى دي لمين لمن كان مفتاحا للخير مغلقا للشر هي عملت كده هي بقت فتحت ابواب خير لان عفت الشباب وقفلت ابواب شر علشان الشباب دول ما يبقوش يقعوا في المعاصي دي شوفوا المعنى جميل ازاي ان الله حيي ستير يحب الحياء والستر فلو انت بتحب ربنا بجد بجد تحب اللي بيحبه وانتوا كده يا شباب اكيد بنحب ربنا طب انا خلونا نتكلم على اي حد منكم بيحب اي شخص مش هنقول انه بيحب حاجه كده ولا كده يعني خلونا نقول شخص أنت مش شخص يعني.
شخص انا قلت شخص آه، مش شخص ماشي، عشان- كويس انت بتحب اي واحد مش تبقى حابب اللي بيحبه يعني الولد ده آه، ليه صاحب معين كده انت بتحبه قوي بتاع ممكن علشان هو مصاحب فلان ده ممكن تبتدي تتعرف عليه بتحب اللي بيحبه هو بيحب يخرج في الحته الفلانيه ممكن تروح معاه المكان الفلاني لانك خلاص بتحبه هو نعم المعنى كده ولله المثل الاعلى ربنا بيحب الحياء وبيحب الستر لو هي بتحبه بتحبه بجد حب صادق يبقى هتؤثر اللي بيحبه ربنا لو هو ربنا بيحب الحجاب مش مهم بقى دلوقتي الناس هتقول عليا انا هبقى كبير انا هيبقى شكلي انا الناس مش عارف ايه مش هتبقى مهم الحاجات دي كلها ليه لان ربنا الاول في قلبي هو ربنا سمى نفسه الاول وهو فعلا الاول في قلبي لو هي بتحب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهي النهاردة عارفة ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بكده لا ده مش امرها بكده وبس ده شدد عليها قوي قوي قوي قوي لو ما عملتش كده اسمعوا الحديث ده يمكن البنات ما تعرفوش حديث رواه البيهقي باسناد صحيح صححه الشيخ الالباني النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر نسائكم اسوا واحده في البنات كلهم شر نسائكم المتبرجات المتخيلات شر النساء هن المنافقات العنوهن بلعن الله انا قلت الحديث صحيح طب عشان بر- ما حدش يقول لي اللي انتوا بتجيبوا احاديث بت... بترهب الناس آه، وبترعب بالراحة بقى الناس عشان ما- كذا كذا الحديث مرة أخرى رواه ال- البيهقي في السنن الكبرى وصححه الشيخ الألباني النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر نسائكم أسوأ واحد شر نسائكم مين بقى المتبرجات ادي المتبرجة اللي مش لابسة حجاب اللي بتتزين بالزينة اللي المفروض ما تبقاش الا لزوجها بتتزين بيها في الشارع والناس بتشوفها بالشكل ده المتخيلات دايما البنت بقى اللي هي ال- الستايل دي والبنت اللي هي لابسه الموضه شايفه نفسها حبتين وحاسه بنفسها حاسه بجمالها مختاله متكبره بجمالها هي دي البنت اللي بتقول انا انا جميله وبتاع فانا البس ليه انا انتوا عايزين تكبروني في السن انتوا عايزين تحسسوني ان انا بقيت من القرون الوسطى انا هبقى زي جدتي انا هبقى زي كذا هو ده اللي النبي قاله بالظبط انت المتخيلات متكبره بجمالها قال ايه بقى قال هن المنافقات التبرج بيجيب نفاق مش احنا قلنا لسه في صراع كده بيبقى بين الواحد الصراع ده بيجيب النفاق ده هو الشيزوفرينيا زي ما- الشيزوفرينيا دي هي دي هو ده الصراع اللي بيجيب النفاق ان انا انا عايز ابقى كويسه انا عايز ابقى محجبه النبي آه، لما ربنا سبحانه وتعالى بيوصف الم- المنافقين يقول ايه مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء لا انا انا عايز ابقى كويسه بس انا محترمه انا كويسه انا اخلاقي كويسه مش لازم حجاب لا الحجاب فرض ما هو م- بلاش يعني تعملوها قوي المجتمع ضاغط انا مش هتجوز انا عايشه الاضطراب ده عايشه التذبذب ده شويه تقول البس حجاب وشويه تقول لا لا لا بلاش استنى شويه الت- الاضطراب ده بيولد النفاق بيولد النفاق في القلب والنفاق ده مصيبه سوداء يعني لما يبقى النفاق ده الوعيد اللي ربنا توعد بيه اهل النفاق ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار اسوأ يمكن من بعض الكفره المنافق يقول هن المنافقات بعدين يقول ايه العنوهن بلعن الله اللعن ده العلماء بيقولوا الطرد من رحمه الله ويقولوا ده علامه من علامات ان دي تبقى كبيره من الكبائر شوف بقى مصيبه ال- مصيبه ال- التبرج قد ايه مم.
ادي كده كبيره سبب من اسباب النفاق ايه كمان بقى مش كبيره الواحد بيعملها انت عارف لو واحد مثلا آه، والعياذ بالله وقع في شيء من الخط- الخطيئه او وقع في مثلا معامله غش واحد عملها مره واحده مش كده ع- يعني عمل العمل ده فياخد عليه الذنب هي كل يوم بتخرج بالشكل ده مجنون.
كل يوم الذنب بتصر عليه العلماء يقولوا الصغيرة مع الإصرار تصير كبيرة نعم أمال لو كبيرة وبنصر عليها تبقى عاملة ازاي
خطر قوي خطيرة قوي شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لها صنفان من اهل النار لم ارهما في اتنين ان انا ما شفتهمش ويقول بقى في وسطهم الحديث المشهور الحديث الصحيح مسلم يقول ايه نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات بعدين يدي وعيد صعب قوي قوي يقول لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها انا اول ما ف- ب- بشوف الحديث ده بفتكر حاجة تانية خالص عكسها بفتكر انس بن النضر انس بن النضر ده واحد من الصحابة ما شاهدش يوم بدر فلما آه، جه وقت غزوة احد قال لا والله لما هدخل بدر لأرين الله لأدخل احد لأرين الله ما اصنع وهو داخل شم ريحة الجنة قال ايه واها لريح الجنة اني لأجد ريح الجنة دون احد شم ريحة الجنة دي حاجة تانية خالص وانت واقف كده يوم القيامة في الحساب وان شاء الله ربنا يكون من علينا كلنا وتجاوزنا الصراط وهتخش على الجنة تشم ريحة الجنة ريحة الجنة لوح- لوحدها بس ريحتها مش لسه هتخش فيها لوحدها نعيم يقول مش هيدخلوا جنة طول ما كانوا كده ولا يجدن ريحها وان ريحها لا يوجد من مسيرة كذا بعيد قوي بعدت قوي لما عملت الذنب ده اللي هي النهارده شايفاه من المحقرات لان اغلب البنات كل البنات كده او اغلب البنات كل البنات كده فشايفاه من المحقرات والنبي يقول صلى الله عليه وسلم اياكم ومحقرات الذنوب على انه مش مح- من من المحقرات ده من الكبائر زي ما بقول بس حتى الحاجات اللي احنا بنقول عليها طب احنا طب عادي طب شيخنا برضه زي ما يعني انت بتقول.
عاي- عايزين برضه شويه نقرب من البنات مم.
ونقول ان طب انا مش عارفه يعني انا الكلام ده كله انا ما- مش عارف ما أعرف- ما اعرفوش ده بالعكس ده انا لو عوزت اتحجب اهلي هيمنعوني انت لسه بادئ عليكي انت هتحجبي دلوقتي ليه كلام طبعا بنسمعه كتير جدا وكتير جدا من البنات يعني الاخت اللي هي اتصلت وقالت انا عندي 14 سنه انا رفضت اسالها انت هل انت اسره ملتزمه ولا لا عشان آه، النقاب ده عند كتير من ال من ال من الاهالي اللي هم ما فيش التزام وما نعرفش معنى النقاب اصلا ومعنى الحجاب ده حاجه شنيعه يعني آه، شوف اول حاجه خيمه وحاجات اول نفس حاجه الحاجات اول دي.
حاجه هي, هي لازم تبقى فاهمه حاجات اساسيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام احمد في مسنده يقول استاذنك اخد الامتنان قبل قبل الحديث السلام عليكم اخت امتنان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا اختي آه الأول أنا ب... يعني ربنا يجازيكم خير بجد على البرنامج والموضوع مهم جدا ربنا يبارك في حضرتك آه أنا عايز أقول لحضرتك حاجة أنا كنت متبرجة والحمد لله ربنا من عليا بالنقاب ما شاء الله ربنا يبارك في حضرتك آه بس عايز أقول لحضرتك حاجة حضرتك واجهت لبستي موقف- الحجاب وبعدين نقاب ولا النقاب آه، على طول لا هو يعني أنا خدته بالتدريج الصراحة يعني نعم.
من من حجاب لنقاب يعني ربنا يبارك في حضرتك اتفضلي بس آه، واجهت موقف فظيع جدا وأنا منتقبة ماشية في الشارع نعم.
واحد نزل من العربية مخصوص بيقول لي انت مش مكتوبة من نفسك بالمنظر اللي انت ماشية بيه كده ده منظر ماشية بيه الشارع تخيل يعني بعد يعني الناس تمشي ازاي احنا محتاجين فعلا وعي للمجتمع بأكمله عن الدين فعلا يعني بدل ما بندرس في المدارس موسيقى ودي موسيقى ورسم وكده لا محتاجين ان احنا ندرس الدين وكده عشان دي اهم حاجة في حياتنا يعني نعم ربنا يبارك في حضرتك يا اختي شكرا ربنا جدا على يكرمك يا حضرتك رب وجزاك الله خير بجد.
ربنا يبارك في حضرتك هي هي دي صراحه طرفه مش ال- الاخ اللي قال لها انت مش مكسوفه يعني هي مش مكسوفه كده لا وال- هو لازم هو يبقى فاهم ان هو في عقوبة شديدة قوي ان هو لما الواحد يصد عن سبيل الله يعني ان انا النهاردة اشوف العكس لما ال- المعنى اللي كنا الاخت اللي كانت قالت قبل كده قالت لما الشباب بيقعدوا ي- يعني يتفتنوا ويتغزلوا في البنت المتبرجة وبتاع فده بيقفل ال- الطريق قدام اللي ك- نفسها تبقى كويسة تقول لك لا ما خليني كده يمكن كده اتجوز والعكس بقى لما هي البنت تبقى كذا فتصطدم بصدمه بصخره الواقع ده لما تتعامل مع شباب فتلاقي اللي بيقول لها ايه ده انت انت لابسه خيمه انت انت يا بنتي اه، اتصلتي في عقلك انت حصلت كذا ده بيصد عن سبيل الله الصد عن سبيل الله ده صعب قوي يعني لو دي خلعت النقاب النهارده او خلعت طبعا.
الحجاب بقى بقى في ميزانه ومصيبه ال- الذنوب دي في ذنوب كده يا جماعه ال ال واحد ع- عمل ذنب خاص بنفسه ده ممكن اهو يعني ان شاء الله يكون في مرحله يعني في آه، منزله عفو لله سبحانه وتعالى انه لو استغفر وتاب وكذا يعني ذنبه اللي هو بينه وبين نفسه انما الذنب لما يبقى متعدي لما الذنب ده بيتعلق بغيري بتبقى مشكله كبيره قوي العلماء بيسموها ذنوب التبعات ايه ذنوب التبعات يقولوا ربنا يغفر الذنوب جميعا الا ذنوب التبعات دي اللي بتبقى بيقتص منها عند القنطره بعد ما تعدي الصراط وخلاص الجنه قدامك بتقف كده في قنطره في 100 متر كده عشان تدخل عليها الجنه تقف عليها تلاقي واحد واقف بيقول لك اسف عايز حسناتك ليه انا عملت ايه عملت معلش اصل انت عملت كذا فلما تيجي هي دي في يوم من الايام اللي هو كان سبب في انها صدها عن سبيل الله فتقول له معلش حقي انت كنت سبب في ان انت خ- خلتني ابعد عن طريق ربنا والنهارده انا بتعاقب بسبب الكلام ده انت صدتني عن سبيل الله انت كنت سبب في ان انا بعد كده اعمل كذا وبعدين يبص يلاقي في صحيفه اعماله ذنوب هو ما عملهاش الذنب ده انا ما كنتش عامله لا انت كنت سبب في انك ضليت واحد طب الاهل بقى يا شيخنا اللي بيصدوا انا بس عايز اخد راي مع- شباب اللي حضرتك تجاوب مم.
عليهم ايه رايك في ال... طبعا اكيد شفت يعني في وسط علاقاتك في معارفك او كده ان اب او ام بيمنعوا البنت انها تتحجب مش هما اللي مش هما اللي بيساعدوها لا هما اللي بيمنعوها لا استني شويه لما تكبري ايه رايك في الموضوع ده؟
آه، الاب والام ان هو يعني بي بيمنع ال- البنات ان هم يتحجبوا كده الا في سن معين يعني هو البنت لما تيجي مثلا وهي صغيره هي لسه في اعدادي في ثانوي لا انت لسه صغيره بتبقى لما نابعه تكبري من الجامعه ال- من النشأة نعم لو هو مثلا يعني ال... ال- في البيت متعودين ان هم يعني ال- الحجاب بيبقى مثلا ما يوصلوا سن معين ف... فده ال... يعني اللي بيبقى موجود غير تمام.
كده ما بيبقاش فيه طيب آه، احمد المكياج ممكن البنت تكون آه، لابسه حجاب ووالدها عارف كده انها محجبه بس المكياج آه، اصفر واحمر و... ايه رايك في الاهل اللي بيخلوا إذا كان انا ليا اخت او او ليا بنت ب- بخليها تخرج كده
هو هو يعني اغلبيا بيكون مش الاب ليه دعوه الام هي اللي تقول لها مثلا بلاش الحجاب عشان تتجوزي يعني الاب مش شايف الاغلب ان الاب اه مش شايف بيبقى يعني وفي بنات كمان مثلا تنزل من البيت لابسه محترم مم.
وبعد ما تنزل من البيت تقلع بقى تقلع الجاكيت تقلع الطرحه بتحصل تمام.
كتير يعني تمام آه، راجح ايه رايك في الموضوع ده ان الاهل اللي بيمنعهم او زي ما الشيخ قال بيصدوا عن عن سبيل البنت لا، انها هو- تتحجب او تلبس هو مثلا النقابه الاب مثلا لما يمنع بنت عند سن معين مثلا آه، بنت عندها 14 سنه ولسه مش عايزه تتحجب دلوقتي مم.
بيبقى مثلا آه، الاب مثلا خايف ان هي تتصرف حاجه زي كده فتلبس وتقلع الحجاب تاني مم.
يعني ده موقف آه، شفته قبل كده شفته ب... يعني حصل شفته ان آه.
هو الاب خايف انها تتسرع اه وتقلع ت- تاني ت- يعني تلبسه وتقلعه تاني هو مم.
عايز ي- فاهم يعني ت- ت- تبقى ملتزم يعني هو الاب مش ملتزم بس هو مم.
مش عايز بنته تتصرف مثلا في حاجه زي كده طيب هي ايه المشكله انها تتسرع يعني لا هي الرساله دلوقتي انت هن- هنوجهها لل- لل- للاطراف تقلعوش تاني كلها آه، عشان ما تقلقش تاني عايزين نوجه الرساله للاطراف هو كلها هو هو- هو راجح قال شبهتين قال انها وفي كتير بنات بنات بيقولوا كده انا هلبس وفي ناس كتير قوي تلبسوا الحجاب وتسرعوا وقلعوه وفي اهالي كتير لا ده انت لسه عليكي بدري فاهم كذا شبهه في بعض يعني جميل انا عايز اوجه رساله من موضوع ال- الاهل ده لانه بيبقى صعب قوي البنت خلاص بتبقى خدت القرار وتبقى عايزه وق- و... وفعلا آه، خلاص آه، مصممه وعازمه على انها تلبس الحجاب وبعدين تصطدم بالاهل عايزين نقول للاهل ما تقفوش عثرة قدام اولادكم لانه آه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته آه، في رقبتك ايها الوالد الكريم وفي رقبتك ايها الوالده الكريمه هت- هيبقى البنت لو النهارده بعدت عن طريق ربنا سبحانه وتعالى هتبقى هتحاسب عليها يوم القيامه حساب عسير نعم ده ده شيء فلو احنا وقفنا قدامهم احنا كده زي ما قلنا بنصد عن سبيل الله بتبقى مشكله نعم انما نقول للبنت من ناحية تانية طب لو هم وقفوا قدامك وقالوا لك لا ايه الحل الحل اللي ربنا قال ربنا سبحانه وتعالى قال وان جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف بس الاتنين مع بعض عشان بس لما بنيجي نقول يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث صحيح الحديث في مسلم الامام احمد باسناد صحيح قال لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق يعني ما ينفعش ان انا اسمع كلامهم بس ما ننساش ال- الباقي الايه علشان وصاحبهما في الدنيا معروفه ده بالعكس ال- التجارب البنات اللي الناجحه جدا تقول ده انا نزلت قبلت ايدين والدي ورجليه قلت له ابوس ايدك ورجلك ما تمنعنيش من الشيء ده لاني انا حاسه ان انا كده كده افضل كده احسن انا كده احلى فما تمنعنيش فال... برضه في عاطفه في الاخر خالص مهما كان القلب قاسي ربما يكون ده سبب انه يتلين القلب نعم.
فاحنا عايزين نوجه رساله من هنا وهنا نقول لهم لا ما ينفعش ت- تسمعي كلامه لو قال لك ما تلبسيش حجاب ما ينفعش لا طاعه للمخلوق وفي نفس الوقت انت لو غضبتها واكرهتها على الكلام ده وبعدتها عن طريق ربنا هتبقى هي في ميزان سيئاتك واحنا لسه بنقول دلوقتي احنا مش ناقصين انه يبقى كفايه ذنوب كل واحد اللي عاملها فتبقى ذنوب العباد كمان تبقى صعبه قوي حته بقى ان هو خايف عليها انها تاخد القرار تعجل.
وترجع فيه وانها تبقى متعجله في اتخاذ القرار او الشبهه الثانيه بتاعت البنات اللي هي انا شفت بنات كتير جدا آه، لبسوا الحجاب وقلعوا.
شويه كده وخلعوه دي يترد عليها بما يلي اول حاجه هو احنا لسه متفقين دلوقتي هو ال- العمل ده فرض ولا لا طيب النهارده اللي بتعمل كده النهارده اللي خلعت الحجاب الخلع في حجاب دي ال- الأسوة والنموذج ولا التانية الثابتة انت ليه بتبصي على الجانب السلبي وسايبه الجانب الإيجابي يعني هم في كام واحدة ما شاء الله ربنا ثبتهم وصب- وثبتوا ومكملين والنهاردة بقى لهم كام سنة م- محجبات و و و وكام واحدة بعدت ليه انت واخدة العكس طب خلونا ناخد بنفس القاعدة دي في كل الواجبات الشرع كده ولا حاجة هنعملها استناني لو انت تيجي تقول انا صحابي كانوا بيصلوا وبعدين بطلوا صلاة فلو الصلاة دي فيها خير نب... يعني كانوا كملوا فيها فخلاص نبطل صلاة ما هو بالمنطق ده نعم. يبقى احنا مش هنعمل اي حاجة صحابي مشوا شوية كده وسمعوا دروس دين وبتاع وبعد كده رجعوا تاني لو كان الدين ده كان فيه خير بلاش.
كانوا عملوا يبقى بلاش منه الاسلام بقى كله يبقى الدين ده كله فيه مشكلة واخدين بالكم المنطق ده ممكن يودينا لفين يبقى مش هو ده المنطق اللي احنا نمشي وراه ان انا ابتدي اقول اصل فلانه خلعت فانا هخلع زيها وليه انت ما تثبتيش ليه انت ما تاخديش بالاسباب اللي تثبتي عليها وتبقي بيها بجد انت الانسان الملتزم هي القدوة.
اكيد لما خلعت ال- الحجاب اكيد خلعت عشان عندها سبب عندها مشكله انا هحاول اشوف المشكله دي واحلها اه هو كده ان هو- انا ان انا اعرف ايه سبب سبب وقوعها وان انا اتفاداه هو شيخنا ال- الوقت للاسف يعني مر آه، طبعا بسرعه جدا احنا ان شاء الله معانا شبهات لسه كتير هن- هنحاول آه، نكملها اخد بس قبل ما انهي من الشباب مايك مع كريم آه، هي البنت حلوه بالحجاب ولا من غير حجاب اكيد طبعا بالحجاب حلوه بالحجاب
اكيد طبعا بالحجاب احلى يعني انا عمري ما هتجوز واحده غير وهي محجبه جميل.
اللي هو يعني في مثل بتابعه اللي هو بيقول لك ايه لما تيجي تختار اختار واحده يا اما زي اختك او زي امك ولو لو احسن يبقى من بختك جميل راجع اه البنات محجبه طبعا آه، يعني حلوه ال- البنت اه ما هو في أحلى بنات بالحجاب.
محجبه في على فكره بنات محجبه كتير حلوه يعني مم.
في بنات محجبه كتير حلوه يعني الحجاب ده بي بي بيخلي مش البنت شرط ان أحلى.
الحجاب بي- بيبقى بيخلي الو- ال- البنت وحشه يعني هو اكيد ما بيخليهاش وحشه خالص خلينا نقول لهم انت حلوه بالحجاب لان ربنا هيحبك بس بس فطالما ربنا سبحانه وتعالى هيحبك اذا أنت أحلى احببته بالحجاب.
كنت سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به يده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه يبقى ربنا هيبقى كل حاجه في حياته فاكيد هيبقى احلى وهتلاقي عرسان كتير اكيد وعندنا عرسان اهو في تاني ان شاء الله الله يعني في نهايه حلقتنا اليوم آه، طبعا اشكر شيخي واخي الحبيب شيخ هاني حلمي جزاك ربنا الله خير يا يبارك حبيبي.
فيك يا شيخنا وان شاء الله تشرفنا تاني على قناه الخليجيه باذن الله آه، واشكر شباب شكرا لكم جميعا وان شاء الله تشرفونا تاني آه، انت احلى بالحجاب واكيد هتلاقي عرسان زي ما احنا قلنا كتير قوي قوي قوي بالحجاب معانا شبهات كتيره جدا عايزين نكملها ان شاء الله في حلقتنا الجايه وقلنا ان هنكون عن- معانا مفاجاه ان شاء الله مفاجاه في الحلقه الجايه ان شاء الله هنحضرها مع الشيخ هاني حلمي انتظرونا وزي ما قلنا لكم تابعونا اي عن حد عنده مشكله تخص الشباب واي حد عنده برضه مشكله من البنات في الشبهات الحجاب يراسلنا على ال- على الايميل كلام شباب Gmail dot com و... او عن طريق ال SMS وان شاء الله احنا منتظرينكم في الاحد القادم الساعه 11 ونص مع كلام شباب السلام عليكم
تعالوا بينا نتكلم ناخد مع بعض وندي احلى شباب في الدنيا شباب مسلم كله تحدي لا كسوف ولا خوف من حاجة يا اخوانا دي مش محتاجة طول ما انا عايش هقدر على نفسي وبيها هعدي
اتكلم عن نفسك عبر لو حاجة غلط تتغير لو حاجة صح تتقدر متردد ليه علمنا لينا اننا لازم نشاور بعضنا عشان نحل المشكلة مكتوب من ايه آه، لا كسوف ولا خوف من حاجة يا اخوانا دي مش محتاجة طول ما انا عايش هقدر على نفسي وبيها